إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ذكر أهل الأدب أن جرير بن عطية وهو الشاعر المشهور صاحب المبارزات والمناقضات مع الفرزدق مدح عبد الملك ابن مروان بقصيدة جاء فيها ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي وكان عبد الملك متكئا فجلس عندما سمع هذا البيت وقال من أراد أن يمدحنا فليمدحنا بمثل هذا أنا لما قرأت هذا البيت وقفت عنده دون سائر القصيده ورأيت أن أولى الناس بهذا البيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك جعلت عنوان محاضرتي أندى العالمين وأعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل حكيم قيل له ما المعروف يريد كلمة جامعة عن المعروف قال المعروف كف الأذى وبذل الندى وهذا هو المعهود عن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقابل السيئة بمثلها أبداً وكان كما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط لا امرأة ولا وليدة ولا عبدا إلا أن تنتهك محارم الله فإذا كان ذلك لا يقوم لغضبه أحد إذا وقع شيء من هذا انتهاك لمحارم الله سبحانه وتعالى لا يقوم لغضبه احد وهذا واضح حتى في قصه المراه المخزوميه التي تعرفونها جميعا ان شاء الله التي كانت تاخذ المتاع فتجحده فجحدت متاعا يوما ف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها فاستشفع بنو مخزوم بكل حبيب وقريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع يد المرأة لأن هذا عار على بني مخزوم أن يقال قطع امرأة منهم في سرقة ف دخل ناس ليشفعون حتى وصل الأمر إلى الحب ابن الحب اللي هو أسامة ابن زيد ابن حارثة فقال له يا أسامة أتشرع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها الملاحظ في العبارة أنه لم ينسب فاطمة له كابنه لم يقل والله لو قطع لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يدها لم يقل هذا إنما قال لو سرقت فاطمة بنت محمد أي صار محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحد كسائر المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم لا فرق بين امير ولا مامور فيما يتعلق باقامه الحد لان اقامه الحد صار حقا لله محضا لا يجوز لاحد ان يسقطه البته ولا النبي عليه الصلاه والسلام لا يجوز له ان يسقط الحد اذا وصل اليه كما في حديث صفوان بن اميه عند النسائي وغيره قال كنت نائما في المسجد الحرام وتحت رأسي عباءة فجاء رجل فاستلها من تحت رأسي فأمسكته لا بيسرق العباءة يعني أمسكته وذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فوجئ صفوان ما ما ظن ان ان تصل المساله الى قطع يد الرجل فقال يا رسول الله اتقطع يده في أربعة عشر درهما دي العباءة بأربعة عشر درهم وهبته وهبتها له خلاص طالما هتقطع ايده مش عايز بياخدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تاتيني كان ده قبل أن تأتيني كنت تصطلحوا مع بعض كنت أسقط المسألة قبل أن تأتيني إنما طالما جئتني وهذا حد من حدود الله لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطه أبدا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد فجعل نفسه كأنه واحد, كأنه واحد من المسلمين فيما يتعلق بالحد لقطع محمد مش تدركه عاطفة الأبوة على ابنته التي قال إنما فاطمة بضعة مني بضعة مني يعني جزء مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها هذه البضعة الشريفة لو أنها سرقت قال لقطع محمد يده كان إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لحد من حدود الله أما فيما يتعلق بحقه هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عنه عشان كده هنا نكتة بعض الناس, بعض الناس استشكلها في مسألة سب النبي عليه الصلاة والسلام وسب الله تعالى قال العلماء إذا تورط رجل فسب الله عز وجل وتاب تقبل نقبل منه ولا نقيم الحد عليه لأن طبعا سب الله كفر مجرد سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد سب الدين كفر مجرد التلاتة دول من فعلها خرج من الملة ولا عذر لأحد فيها ليه لأن السب عند جميع بني ادم تنقيص واستهزاء لا يحتاج الى علم انما الذي يعذر بجهله اذا يعني غاب عنه شيء يحتاج الى فضل علم انما سب الله عز وجل سب النبي سب الدين ده كفر مجرد يطلع من المله فورا طيب اذا سب الله عز وجل وتاب يستتاب إذا تاب خلاص لا نقيم عليه حد طب إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام وتاب قال لك يقتل حتى لو تاب انقلع حتى لو تاب طب ازاي طب ايهما اعظم واحد يسب الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر كان الاولى الذي يسب الله عز وجل هو الذي يقتل حتى لو اظهر التوبه لا يقتل برضه قال لك لا لان الله عز وجل له الاسماء الحسنى والصفات العلى والسب لا يضره لو سبه العالمون جميعا ما يضره لا تلحقه معره السب بخلاف بني ادم فان معره السب تلحقه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له الحق ان يتنازل عن حقه وهو حي الذين سبوه عفى عنهم في فتح مكه طيب رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم تيجي تقيم عليه الحد يقول لك انا تبت خلاص هتعمل فيه ايه تتركه يرجع يسب تاني وبعدين تيجي عشان تقيم على حد يقول لك انا تبت وهلم جرة لا السب معرة لبني آدم عشان كده العلماء قالوا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب والدليل على انه معره الحديث الذي رواه مسلم من لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يهجو قريشا ارسل الى كعب بن مالك وكان شاعرا قال اهجو قريشا فهجا فلم يشفي ارسل الى عبد الله بن رواحه قال له اهج قريشا فهجاهم ولكن لم يبلغ الذي اراده النبي عليه الصلاه والسلام فارسل الى حسان ابن ثابت فادلع حسان لسانه ادلعه يعني اخرج لسانه للخارج وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه والله لأفرينهم فري الأديم سأقطعهم تقطيع الجلد فقال له صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى ترجع إلى أبي بكر فيخلص لك نسبي يخلص لك نسبي ليه لأن حسان إذا هجا مثلا قريشا فقد يهجو نسبا يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعود المعرة على النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يذهب حسان إلى أبي بكر ليهجو فرعا لا يشترك النبي صلى الله عليه وسلم مع المهجة مع المهجة فيه لأن لو هجى مثلا رجلا من قريش وكان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع أو الخامس أو السادس تعود معرة السب على النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك قال لا تعجل حتى تذهب إلى أبي بكر فيخلص لك نسبي فإذا هجوتهم هجوت فرعا أنا لا أشترك معهم فيه ليه لأن دي معرة السب ولذلك العلماء قالوا ليس من حق أي حاكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن حق النبي أبدا لو أن رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أيقبل منه ويقال عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجال سبوه في حياته فكيف لا تعفو أنت عنهم هل يجوز هذا بإجماع العلماء لا واستدلوا على ذلك بأحاديث منها حديث أبي برزة في مسند الإمام أحمد يقول أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كنت مع أبي بكر في خلافته فأغضبه رجل فغضب أبو بكر جدا فقلت يا خليفة رسول الله ألا أقتله قال فلما سمع أبو بكر سيرة القتل غير الحديث كله دخل في موضوع تاني خالص قال فلما كان الليل أرسل أبو بكر إلي فجئته فقال أبا برزة كيف قلت قال أبو برزة ونسيت الحديث أجمع نسي الذي جرى نسي الموقف قال أي ذلك يا خليفة رسول الله تعني ماذا يعني قال ذاك الرجل الذي أغضبني وأردت أن تقتله ألو كنت أمرتك أن تقتله أكنت فاعلا قال إي والله قال له يا أبا برزة هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله أبدا هي دي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤذيه يقتل بس إنما فيما بعد لا حق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون محفوظا لا يفرط فيها أحد وهو حي يتنازل عن حقه له ذلك لكن نحن لا نتنازل له عن حقه ابدا لجلالته صلى الله عليه وسلم فغضب النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن الا لانتهاك محارم الله وما ضرب احدا قط بيديه كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يصل الى هذا أنتم تعرفون كما ورد في القرآن في سورة النمل كلام الهدهد مع سليمان ماذا قال الهدهد سليمان قال إني وجدت امرأة تملكهم لم يقل تحكمهم إنما قال تملكهم كيف يمكن لحاكم ان يملك الرعيه مش ان يحكم الرعيه لا الحكم شيء والملك شيء تاني الحجاج بن يوسف الثقفي الم يكن حاكما على العراق اجل كانوا يحبونه ابدا كانوا يلعنونه ليه كان ظالم كان ظلوما غشوما لدرجة أنه صح عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير أنهما في يوم الجمعة صليا الظهر إيماء لأن الحجاج بن يوسف لما كان بيخطب الجمعة ما كانش بينزل مع المنبر فخشي سعيد بن جبير أن الظهر يروح الجمعة تروح الوقت يروح يذهب قال الراوي فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء فوجدتهما يصليان الظهر إيماء كده بيصلي بدماغه لا يستطيع أن يقف فيصلي لأن رقبته هتطير أهو ده كان حاكما لكنه لم يكن مالكا فعندما تسمع بقى إني رأيت امرأة تملكهم يعني استرقت قلوبهم وأنا لا أعلم أحدا استحق هذه المرتبة مثل نبينا صلى الله عليه وسلم حتى أن جابر بن سمرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال خرجت في ليلة قمراء إضحيان أمر 14 كان البدر كاملا خرجت في ليلة قمراء إضحيان لماذا خرج؟ عشان يعمل مقارنة بين النبي وبين القمر واحد محب قال فجعلت انظر الى القمر مره وانظر الى وجه النبي مره فلكان في عيني اجمل من القمر اه محب ملكهم حتى ان عبد الله بن ابي بن سلول لما قال مقالته الصلعاء لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل والكلمه دي نقلها زيد بن ارقم الى النبي عليه الصلاه والسلام قال له ده عبد الله بن ابي سلول بيقول عليك كذا كذا كذا فجاء عبد الله بن ابي سليل يحلف بالله انه ما قال فكذب النبي زيدا ده واحد بيحلف بالله انه ما, أنه ما قال قال زيد فكبر علي ذلك وشق علي حتى نزل القران فارسل الي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زيد ان الله قد صدقك ام خالد بن الوليد وبعض الصحابه احبوا انهم يقتلوا مين عبد الله بن ابي بن سلول عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق ده كان له ابن صحابي جليل اسمه عبد الله برضه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول لما وصل الابن ان بعض الصحابه يريد ان يقتل اباه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا اريد ان ارى قاتل ابي لكن مرني انا اقتله فقال له لا ولكن بر اباك واحسن صحبته قام عبد الله الابن بقى ذهب الى ابيه وهو جاي على مشارف المدينه عايز يدخل بقى المدينه قال له والله لا يؤويك ظلها حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تدخلها لن يؤويك لا ظل شجره ولا ظل جدار حتى ياذن لك النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل المدينه ملكهم ببذل الندى وكف الاذى وما استاثر ابدا لنفسه بشيء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال ظللنا ثلاثه ايام نحفر الخندق لم نذق فيها ذواقا لم ياكلوا شيئا حتى ان الواحد منا كان يربط الحجر على بطنه من الجوع حتى اعترضتنا كديه عظيمه لا تعمل فيها المعاول كديه اللي هي صخره عظيمه كسروا فيها كسرش مين بقى اللي ممكن يكسرها الرسول عليه الصلاه والسلام قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد ربط ثلاثه احجار على بطنه فقلت يا رسول الله كديه عظيمه لا تعمل فيها المعاول قال فقام اعرف الجوع فيه سن الجائع تلاقيه ماشي تاني نفسه كده هو ليه كانوا بيربطوا الحجر على البطن عشان يقدر يقف حجر يساعده على ان يقيم صلبه انما الجائع لما معدته تقفش بتبص ايه كده ايه محن لقدام قال فقام معي اعرف الجوع في وجهه فامسك بالمعول وقال بسم الله وضربها فصارت كثيبا اهيل اهيل بقت رمل يعني فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي البيت فأذن لي فأتيت امرأتي فقلت لها ماذا عندك إني رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت عندي صاع من شعير وعناق جدي كده صغير وصاع من شعير الله طب اخبزي وذبح الايه الجد وقالت له اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واسر اليه وشوشه كده في ودنه يعني وقل له عندي صاع من شعير وعناق يعني اكل ايه على القد يعني فتعال انت وبعض اصحابك اتنين تلاته معاك بس كده لان الاكل مش كفايه قال فجئت فاسررت اليه قال فلم يرعني طبعا امرأة قالت له إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه تروحش تجيبليش الخندق كله لأن مفيش أكل ده هي ودوبك يعني خمسة ياكلوا بس فما تروحش تجيب لي إيه عشرين تلاتين واحد مفيش أكل فجابر نفذ الوصية وهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه يعني حاجة كده إيه على قد كده فتعال أنت وبعض أصحاب قال فلم يرعني الا وهو ينادي في اهل الخندق جميعا يا اهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما قال فادركني من الحياء ما لا يعلمه الا الله هاكلهم ايه دول ده الخندق ده امم امه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذهب فلا تخبز حتى اجيء ولا تضع البرمه على النار حتى اجيء النبي صلى الله عليه وسلم جاي بقى والخندق كل اللي في الخندق وراه دب دب دب دب رجلين عماله تدب المراه بتبص وجدت امه فلامت زوجها قالت له بك وبك أنش قلت لك إن مفيش أكل رايح تجيب لي مش أنا قلت لك قال قد قلت له أنا همست في أذنه قلت له الأكل حاجة بسيطة على قد كده وبتاع فنادى في الخندق أعمل إيه يعني قالت فرسول الله أعلم طالما هو نادى فيهم وجابهم يبقى خلاص قال جابر فسرت عني يعني سقط العبء الادبي من على كاهلي قال اين عجينكم جيء بالعجين فبصق فيه وبارك اين برمتكم اللي فيها اللحمه يعني فجيء بها فبصق فيها وبارك وقال اخبزوا قال جابر كما في رواية البخاري فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل وإن العجين ليخبز كما هو وإن اللحم في البرمة كما هو لما يجي يقول له في اذنه تعالى انت وبعض اصحابك لم يستاثر عنهم بشيء قط ولا خص نفسه بشيء دونهم لماذا لا يملك قلوبهم لماذا لا يدخلهم حظيره الاسترقاق طالما انه كذلك ولم يكن هكذا فقط بل كان اذا كان مثلا في غزوه لم يكن ككبراء الناس اليوم النهارده الكبراء دايما يتقدمون الصفوف والموكب كله يكون في الخلف لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بل كان يقول لهم كما في الصحيح تقدموا وخلوا ظهري للملائكه وكما في حديث جابر ايضا حديث الجمل والحديث الصحيحين وغيرهما قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في اخريات الناس اخر واحد الكل يمشي وهو اخر واحد ليه كان يزجي الضعيف ويساعد المحتاج لان هذا كان اسلوب عليه الصلاه والسلام في التربيه في حديث ضعيف يعني فيه المعنى ده بس انا هجيب لك الحديث الصحيح اللي في المعنى ده يقول سيروا بسير اضعافكم الحديث الصحيح لما جاء عثمان بن ابي العاص وقال يا رسول الله اجعلني امام قومي فقال انت امامهم واقتد باضعفهم اقتدي باضعافهم فكان من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في اخريات الناس ليه حتى يضمن انه لم يسقط خلفه احد افترض ان هو تقدم الناس ومشي وفي واحد اصابته مصيبه جاله اغماء ولا جاله اي حاجه ولا تعطل لاي سبب من الاسباب الناس كلها بتمشي مروحه وده يسقط ولا يشعر به احد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا كان خط الدفاع الاخير على طول يساعد وقد حدث وقع مع جابر بن عبد الله إيه بعد غزوه من الغزوات كلهم راجعين يجروا بقى مروحين الجمل الذي يركبه جابر اصابه اعياء وتعب الجمل فبرك به مع العصايه بقى نازل ضرب في الجمل ده عشان الجمل يقف مش راضي يقف خلاص تعب وجابر لوحده وفي الضلمة خلاص الليل دخل والكلام ده قال فبينما فجعلت أقول واله فأمياه ما زال لنا ناضح سوء أعمل إيه في الجمل ده برك بيا ومش عارف يقوم وأنا لوحدي والكلام ده قال فإذا صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا جابر قال ماذا دهاك قلت أعيا جملي تعب قال أمعك عصا قال فأعطيته العصا فضرب الجمل ضربتين فهب الجمل واقفا ركب على الجمل والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة بتاعته قال فجعل جملي يسبق ناقته الله بقى الجمل الكحيان ده عمال يسبق يسبق الناقه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عشان الضربتين اللي خدهم الجمل دول فجعل جمل يسبق ناقته فاشد خطام الجمل احسن هيسبق النبي عليه الصلاه والسلام وهو ماشي مع جابر بيتسامر معاه بقى قال ما اعجلك يا جابر عمال تضرب في الجمل وبتاعه عايز يقوم مستعجل مستعجل ليه قلت يا رسول الله أنا حديث عهد بعرس لسه يدوك متزوج وقلت حي على الجهاد قمت طالع فعايز أرجع أنا حديث عهد بعرس قال بمن تزوجت قلت بأي من كانت بالمدينة امرأة لا زوج لها كبيرة في السن أكبر من جابر في السن قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك في رواية الطبراني وتعضها وتعضك بس دي رواية ضعيفة عشان ما فيش حد يروح يعض ها ويقول لك الشيخ ولا العض بقى وبتاع ويعمل لنا مشاكل ها انا بقول رواية ضعيفة اهو عشان بس ايه كده يعني تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وفي رواية البخاري قال ما لك وللعذارى ولعابها بكسر اللام وضبطت ولعابها كمان إشارة إلى الإيه؟ إلى اللعاب يعني لماذا تزوجت امرأة كبيرة في السن كنت تتجوز واحدة بكر تكون أنت أول رجل في حياتها فتخط حبك في قلبها كمجرى النهر قال يا رسول الله إن عبد الله يعني أباه قتل في أحد وتت- وترك لي تسع نسوة خرق إخواته البنات كان له تسع إخوات بنات بكر وسمى البنت البكر خرقاء لأنها لا تستطيع أن تدبر أمر بيت ودي طبيعة البنت اللي هي لم تتربى في بيت أبيها تربية صحيحة تلاقي كتير من الأمهات يهملون تربية البنات حتى بعد ما البنت تبلغ لو جت سيرة الزواج والبنت اتكلمت ولا عيب يا بت اختشي قال لها طب ما البنت دي بعد سنة هتبقى متزوجة بتروح بيت زوجها لا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تكنس ولا بتعرف تعمل أي حاجة يجي لها مشيطة الطبيخ ها وحطاله شوية آه، ملوخية كده من غير ما يتقطعوا في شوية مية وتقول له كل كله بامية القطة العامية ها والكلام ده لا أنا عارف آكل ولا عارف أشرب ولا الكلام ده قال هو إيه الموضوع؟ لا الأم لم تدرب البنت ولم تعلمها أنها هتتحمل مسؤولية فالبنت البكر دايما خرقاء دايما ما تبصش الا لنفسها ما تعرفش تشيل مسؤوليه وعبد الله بن حرام اللي هو ابو جابر اوصى ابنه كما في روايه ابي المتوكل في روايه نبيح العنزي في مسند الامام احمد قال عبد الله قال لي ابي في يوم, في يوم احد يا عبد الله يا قال له يا جابر لا جناح عليك ان تكون في النظارين من اهل المدينه حتى تعلم ما يؤول اليه امرنا النظارين الجماعه اللي مستنين نتيجه المعركه خلاص فوالله لولا انني اترك خلفي بنات لاحببت ان تقتل بين يدي ده عبد الله بيقول لابنه كده بيقول له لولا اخواتك البنات انا كنت احببت ان تتقدم بين يدي في المعركه واراك قتيلا لكن عشان البنات او النساء لحم على وضم كما قال عمر بن الخطاب عمر كان يقول النساء لحم على وضم الا ما ذب عنه الوضم القرمة بتاع الجزار مش الجزار لما بيحب يقطع لك اللحمة في قرمة خشب كده بيحط اللحمة ويقعد يقطع بالسطور على ال... هي دي الوضم طيب اللحمة اللي الجزار معلقها ديت معلقها علشان آه الناس تتفرج عليها ولا عشان يبيع علشان يبيع إذا هو لحم مبذول اي حد يقول اديني كيلو لحمه اديني 2 كيلو لحمه يجيب اللحمه يقطعها من ال- العجل المتعلق وحطه على القرمه الخشب ويقعد يقطع له الايه؟ يقطع له اللحم. النساء كده النساء مطمع ادي معنى لحم على وضم اي حد ممكن يطمع في النساء الا ما ذب عنه إذا الست كان وراها رجل هي دي اللحم المصون إنما امرأة ليس خلفها رجل بتصير كلأ مباحة أي حد ممكن يحاول يعتدي عليها أي حد ممكن يطمع فيها إلا أن يكون رجلا زي امرأة كانت في الحرم ال- ال- المكي زمان يعني وكانت امرأة جميلة وهي رايحة الحرم واحد ماجن كده أعمال يعاكسها ايوه يا جميل بص علينا يا جميل يا حلو يا مش عارف ايه الكلام ده فالمراه رايحه تصلي في الحرم وده في المكه وعمال يعاكس النساء رايح جاي فلما لقت ان هو قاعد لها في الرايحه والجايه وفاكر هذا ال- و- و- ال- ال- الرجل ان دي امراه كده ما فيش وراها رجالة يعني قالت لزوجها تعال معي صلي في الايه صلي معايا في الحرم انا مش هروح الحرم لوحدي وهو وهي ماشية كان زوجها معها المتسكع إياه واقف فلما لقى معها رجل أم إيه كش تعرف قالت له إيه قالت له بيت شعر كان عمرو الخطاب قديما يتمثل به والبيت ده من أروع الأبيات في المعنى بتاعه وقائله هو النابغة الذبياني الشاعر الجاهل المشهور يقول تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستثفر الحامي قالت له كده قالت له عشان انت كلب عشان انت ديب جبت لك الكلب ها طبعا ما توصلش زوجها والكلب يعني يعني خد بالك ازاي لكن عايزه تقول له اللي له ظهر ما يتضربش على بطنه مش ده المثل بتاعنا احنا بنقول اللي له ظهر ما يتضربش على بطنه هي المساله كذلك تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتستطيع ان تسقط هذا البيت على الدول الدولة اللي عندها جيش ودولة قوية ودولة منيعة ما فيش حد يعرف يبص لها إنما الدولة الضعيفة دي اللي بتتضرب على بطنها أدي معنى البيت الشعر تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستثر الحامي المستثفر اللي هو الحامي اللي هو كلب الغنم وهذا أشرس أنواع الكلاب الكلب اللي بيحرس الغنم المستثفر يعني ايه؟ لما المرأة الحائض جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر قال لها استثفري بثوب بخرقه الاستثفار هو قطعة تضعها المرأة على فرجها حتى لا يسقط الدم ادي معنى الاستثفار طب الكلب لما بيستثفر ايه معناها كلب الغنم لما يكون متأهب لل... للجري بيكون يقعي على مقعدته وينصب يديه الأماميتين وديله ما يكونش في الخلف ديله يكون قدام حاطط ديله قدام ادي معنى الاستغفار لما ديله يبقى وراه وراه يعني يبقى ده مرحرح بقى ده في وقت راحه انما لما يكون الكلب هينطلق ديله ما بيكونش وراه ديله بيكون بين رجليه والقدام ادي معنى تتقي مربض المستثفر الحامي فالنساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه فعبد الله بن حرام ترك تسع بنات وفي رواية ستة وفي رواية سبعة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بيقول لجابر وبيتسامر معاه بقى قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قلت يا رسول الله إن عبد الله مات يوم أحد قتل يوم أحد وترك لي تسع نسوة خرق فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن هجيب واحدة بكر زيهم أجي ألاقيهم بيلعبوا استغماي قال لا فين الغدا يا ولاد أصل كانوا بيجروا ورا بعض أصل كانوا بيهزروا أصل مش عارف كانوا بيعملوا إيه فجابر أراد أما لأخواته البنات ونفذ وصية أبيه وضحى بمتعته الشخصية أن تكون له امرأة بكر نعم الولد الذي يحفظ وصية أبيه تزوج واحدة ما كانش عايز زوجة أراد أما لإخوته البنات قال تزوجت أيما بالمدينة تمشطهن وتقوم عليهن أم يعني مش زوج قال له أصبت ورشدت أشوف ال- ال- عمال يتسامر معاه ويسأل عن أحواله وماذا فعلت وماذا فعل دين أبيك عبد الله بن حرام ترك دين قرابة مليون وستمائة ألف درهم طب هل ترك وفاء لهذا الدرهم لهذا الدين عنده تر- تركة يعني عنده مالية عنده عقارات عنده أبدا ما عندوش حاجة خالص كان عنده كان عنده حديقتان له حديقتان يطلع منهم التمر يبيعه ويسد دين عبد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أنه يسهم مع جابر في قضاء دين عبد الله فقال بعني جملك يا جابر الجمل اللي هو راكب عليه قال قلت هو لك يا رسول الله أنا أنا بيع للنبي الجمل برضه ما تجيش هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه قلت هو لك يا رسول الله قال بعنيه فباعه إياه بثنتي عشرة أوقية أو وفي روايات مختلفة في ثمن الجمل اختلافا كبيرا واشترط جابر بن عبد الله قال له خلاص أنا بعتك الجمل بس إيه أركبه لحد المدينة قال لك ذلك لما جابر وصل للبيت قال لخاله إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب مني الجمل وبعته إياه قال فلامني خالي لما بعت الجمل نحن لا نملك غيره هو ده اللي احنا بنسقي عليه و- وبنعمل كل شغلنا عليه ازاي تبيع الجمل قال فلامني خالي قال فجئت بالجمل فربطته على باب المسجد وقلت يا رسول الله الجمل على باب المسجد قال يا بلال أعطه ثمن الجمل وعين له الثمن وزده لقضاء دين عبد الله فذهب جابر مع بلال فأعطاه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وزوده شوية جاء جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أخذت ثمن الإيه الجمل قال يا جابر والجمل لك كمان طب لما النبي صلى الله عليه وسلم سيهبه الجمل طب ليه قال له بعنيه ليحفظ ماء وجه جابر يا شوف اشترى منه الجمل واداله ثمنه واداله الجمل برضه لقضاء دين عبد الله طب هل ده قضى دين عبد الله بن حرام ابدا لسه عليه دين كتير بقول لك كان عليه قرابة مليون وستمائة ألف درهم هي... ده هيسدهم ازاي دول فما كانش عندهم كما ما لم يكن عند جابر غير غير حديقتين كان في غرماء كثيرون كان منهم واحد يهودي وكان منهم ناس آخرون وكل ما يقابلوا جابر يكلموه كلاما شديدا وبعضهم يشتمه ويسمعوا كلام فجابر بن عبد الله تعب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أفحش علي الغرماء بيشتموني ويسمعوني كلام وحش والكلام ده كل واحد عايز الدين بتاعه فلو جئت معي في صرام النخل وهو بيحصد بقى الحديقة بقى وكل الجماعة الديانة جايين كل واحد عايز ياخد حقه قال ودين اليهودي وحده يستوعب ما في الحديقتين جميعا طب وبقية الغرماء أسدهم منين هياكلوا وشي فقال لك أجيب النبي عليه الصلاة والسلام لعلهم يستحيون منه وما فيش حد يتعدى عليه بالكلام وممكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع مثلا يقول لهم يعني امهلوه ولا حاجه حد يكسف ولا حاجه من الموضوع ده فكان واحد له برضه إيه دي- دين كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أيسر جابرا إلى صرام العام المقبل يعني خد بعض حقك وأجل حقك بقية حقك للسنة الجاية قال له ما أنا بفاعل أنا والله لما قريت الجملة دي قلبي انقبض قال، إزاي النبي يقول لواحد افعل كذا ويستشفع يكون شفيعا ويقول له أمهله إلى صرام عام المقل يقول له ما أنا بفاعل الحقيقة أنا يعني قلبي وجعني لما قريت الكلمة دي والغرماء عايزين وما فيش حد راضي يتنازل كله عايز الدين بتاعه دلوقتي اهو قال جابر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالحديقه ويقف عند كل نخله ويقول كلاما لا افهمه ثم قال يا جابر اين غرماؤك جاءوا جميعا باحمره وجواليق احمره جمع حمار جواليق الشويله اللي بيتعبى فيها التمر والكلام ده قال كلهم فإن الله سيوفيك قال جابر فكلت لهم جميعا ووفيت دين أبي وبقي التمر كما هو لماذا لا يملكهم إذن إذا كان بهذه المثابة لماذا لا يملكهم؟ عبد الله بن ابن سلول يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بما تكلم به يوم خالد بن الوليد يقول له يا رسول الله أفلا أقتله يقول معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لم يقل أن محمدا يقتل صاحبه انما يقتل اصحابه هكذا بالجمع ليه لان الناس بتزود في الكلام كل واحد لما يزود كلمه على البتاع ده اخر واحد يوصل له الكلام بقت حدوته كبيره مع ان هي كلمه واحده لا كل واحد زود في الكلام كطبيعه الناس كما قيل لشعبه بن الحجاج الثق... شعبه بن الحجاج الإمام أبو بسطام الإمام العالم المفرد آه، سيد المحدثين بالبصرة قيل له لم لا تحدثون القصاص قال يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلوه ذراعا يحط الأكشن والسيناريو والبتاع والقفشات والمش عارف ايه والكلام ده إلى البهارات اللي بيحطوها على الكلام مع إن أصل الحديث عبارة عن سطر واحد هو خلاه حدوتة وقعد يتكلم ساعة كاملة قال يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا على بال ما لو النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي بن سلول آخر واحد في الجزيرة العربية الخبر لما يوصله هيبقى قتل مين؟ قتل أصحابه مش قتل واحد فهذا يصد الناس عن الدخول ممكن كان واحد يكون ناوي يركب الناقه بتاعته ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم اول ما يوصله الخبر بعمال يدبح في اصحابه يقول لك الحمد لله انا ما رحتش كان زماني في اعداد ال- القتلى دلوقتي فيقوم هذا يصده عن الايه عن دخول في الاسلام فراعى المصلحه في هذا وقبل الاذى على نفسه عليه الصلاه والسلام في الوقت الذي قبل الاذى بذل الندى مع هذا المنافق اولا كفنه في ثوبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلف عبد الله بن ابي سلول المنافق الكفن بتاعه يكون ثوب النبي عليه الصلاه والسلام ثم نزل فدفنه بيديه بقى الاول صلى عليه كفنه الاول وبعدين لما وقف يصلي عليه عمر بن الخطاب وقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجثه قال يا رسول الله أتصلي عليه قال نح عني يا عمر وصلى عليه عليه الصلاة والسلام ونزل فدفنه بيديه في القبر اهو مع انه كان بيؤذيه وهو حي اهو ده كف بذل الندى مع وجود الاذى اهو سيرته كانت كذلك تشوف رد فعل اصحابه نظير ال- ال- ال- الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثير يقول جرير بن عبد الله البجلي وجرير بن عبد الله ده كان يشبه بيوسف عليه السلام في جمال شكله يقول جرير بن عبد الله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فرأيت البيت ممتلئا عن آخره ولم أجد لي مكانا فوقفت النبي صلى الله عليه وسلم بيبص كده لقى واقف قال فقذف إلي بعباءته وقال اجلس عليها طب جرير عمل ايه بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم رمى له العبايه قال فقبلتها وضعها على وجهه وقبلها وما رضاش يقعد عليها برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قذف العباءة اليه حتى يجلس عليها في سنن ابي داود ومسند الامام احمد بسند صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق فوقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس ابن الشماس وانتوا عارفين ثابت بن قيس ده ده من أهل الجنة لما نزل قوله تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اعتزل في بيته وجعل يبكي فقده النبي صلى الله عليه وسلم قال اين ثابت بن قيس لا اراه قال سعد بن عباده يا رسول الله هو جاري ولا اعلم له شكاه لا اعلم انه مريض ولا بيشتكي ولا حاجه قال فاعلم لي خبره فين راح فين ذهب سعد بن عبادة طرق الباب فتح له وهو يبكي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ما خلفك قال أنا من أهل النار أنا حبط عملي ليه قال كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي هو صوته عالي لوحده يعني هو صوته لوحده كده جهوري فكان لما يتكلم آخر واحد يسمعه لو بيوشوش واحد رقم عشرة يسمع اللي بينه وبينه عشر تنفار يسمع لو بيوشوشه كان صوته عالي لوحده كده فلما نزل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي خلاص قال بقى أنا حبط عمل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فقام سعد بن عبادة راوي الحديث ده أنس بن مالك سعد بن عبادة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ابدا لا هو يقول انا حبط عملي انا كنت ارفع صوتي فوق صوت النبي انا من اهل النار فقال عليه الصلاه والسلام بل هو من اهل الجنه قال انس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم انه من اهل الجنه ثابت بن قيس اهو جويريه بنت الحارث وقعت في سهمه وهم موزع الغنائم وقعت في سهم ثابت قالت عائشه وكانت جويريه امراه جميله مليحه لا يراها احد الا اخذت به بنفسه من كتر جمالها اول ما تشوفها تنفتح بقك من جمالها اشوف يعني عائشه نفسها بتقول ايه كانت جميله مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه قالت فلما رأيتها على باب النبي صلى الله عليه وسلم علمت انه سيرى منها ما رايت فكرهتها قالت فجاءت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انا جويريه بنت الحارث بن ابي ضرار سيد قومه وهو الحارث كان سيد بني المصطلق وقد وقع بي من البلاء ما تعلم كنت سيدة الناس صرت أمة شوف بعد ما كانت بنت سيد الناس أصبحت أمة أهي تباع وتشترى فجئت أستعين بك على كتابتي كان ال- ال- ال- ال- العبد أو الأمة ممكن يدفع إلى مالكه جزءا من المال أو المال اللي يتفق عليه ويعد- ويديله الحرية بتاعته يقول له أنت حر فثابت بن قيس عشان يطلقها ويخليها حرة محتاج مثلا مبلغ مثلا مثلا يعني ألف درهم هي معاها مبلغ بسيط وليس معها الباقي فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم عشان تاخد منه ليه الباقي وتنال حريتها فقالت يا رسول الله إني آه، أنا جوارية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليك أو ما تعلم وق- وجئت أستعين بك فيه وقد وقعت في آه، آه، نصيب ثابت بن قيس بن الشماس في قسمه وجئت أستعين بك في كتابتي فقال لها هل لك خير من هذا قالت وما هو يا رسول الله قال اتزوجك واقضي كتابك قالت نعم وافقت خرج الخبر طبعا كان آه، آه، بني المصطلق زي ما قلت لكم لما وقعوا اسرى اتوزعت الايه ال- ال- الروس على المجاهدين كل واحد خد له راس راسين على حسب ايه التركه الغنيمه يعني فلما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بقى جويريه بنت الحارث وصارت امراه له وخرج الخبر الى الصحابه قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقوا كل من بأيديهم من الأسرى شوف الشفافية بتاع الصحابة يعني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بني المصطلق أنا يبقى عندي أسير من بني المصطلق عبد عندي وهو صهر النبي صار صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحملوا هذا فأطلقوا كل من بأيديهم من الأسرى وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فلا أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها فلقد أعتقت مئة نفس كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ملكهم فانظر ك- ما- ماذا كان المردود ادي المردود لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم تنازلوا عن الاسرى ولا اطلقوا الاسرى لكن ده كان حسا عندهم كانوا اذا امروا بشيء وصلوا الى سقفه كان من طبيعتهم هذا وعندنا حديث ابي الهيثم ابن تيهان وبه أختم يعني المحاضرة آه، أبو الهيثم ابن تيهان كان من أكثر الأنصار مالا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وهو ربط الحجر برضه على بطن من الجوع واحد ممكن يسأل دلوقتي ويقول طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ربط الحجر على بطنه من الجوع وقد صح عنه انه نهى الصحابه عن الوصال انهم يسردوا الصوم وقال لستم مثلي اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني طب لما يكون بيبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ازاي يربط الحجر على بطنه من الجوع المفترض الذي يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ده ما يجوعش لا يشعر بجوع العلماء قالوا ده بقى انما غذاء محبه غذاء قرب غذاء روح ويستحيل ان يكون اكلا وشربا والا لا يكون صائما هو لما احنا لو حملنا الحديث ان ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني انه اكل اكل وشرب ما يبقى صايم انما محبته لربه تبارك وتعالى وقربه اغناه عن الاكل والشرب قال انتم لستم مثلي وانت احيانا لما تكون فرحان وسعيد ومغتبط كده لو انت جائع الجوع بتاعك يروح وتلاقي خفيف كده وما انتش جعان ابدا لا تشعر بجوع اطلاقا طول ما انت فرحان وخفيف فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بقى رابط الحجر على بطنه من الجوع ولوحده فجأة جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمر ما أخرجك الساعة دي ساعة ما فيش حد بيطلع فيها ولا يتمشى فيها ده احنا في عز الظهر ما أخرجك الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وما أخرجني إلا الجوع راحوا عند أبي الهيثم ابن التيهان سألوا عليه المرأة قالت إنه خرج يستعذب لنا الماء وإذا بأبي القاسم بن تيهان جاي يحمل قربة يزعبها يزعبها أنت عارف القربة لما تكون من جلد وأنت شايلها تقوم تي... ت... ت... تروح وتيجي عليك كده مش زي ما تكون حاجة ناشفة يعني فأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد اليوم أكرم أضيافا مني وقام واخد الشفرة السكينة وراء عشان يذبح لهم إيه جدي ولا شاه كده ولا بتاع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تذبح ذات در إياك والحلوب يعني فراح ذبح وأكلهم وشربهم والكلام ده فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن أبا الهيثم يفعل كل شيء بيديه مفيش خادم يعني قال له أليس لك خادم قال لا يا رسول الله قال ائتني غدا كان في بعض الأعبد كده جايين من البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو الهيثم بن تيهان فلقى اثنين اثنين من إيه من العبيد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هيثم اختر واحدا منهما عشان يخدمك ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكا لا يفعل أحد معه معروفا إلا كافأه به أكلهم وشربهم وذبح وشوى ومش عارف إيه الكلام ده فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يكافئه فهيدي له خادم عشان يساعده فلقى اتنين قال له خد لك واحد منهم قال يا رسول الله اختر لي أنت قال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيراً واحد مرة لما سمع مني الحديث ده قال لي إني رأيته يصلي يعني التاني ما كانش بيصلي وترك الصلاة كافر زي ما في الحديث يبقى إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يمسك رجل ولا لا يصلي لا إني رأيته يصلي يعني يصلي صلاة حسنة عليه خشوع وخضوع وباين عليه كده إخبات خده أخده أول ما وصل به البيت امرأة أبي الهيثم بتقول له ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطاني هذا وقال استوص به خيرا فقالت امرأته يا أبا الهيثم إنك لست ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه قال له امال انا واخده ليه عشان اقول له انت حر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له استوصي به خيرا قالت له عشان تنفذ وصيه النبي عليه الصلاه والسلام صح يعني مية في المية يبقى تعتقه على- طب ما كان ممكن يستوصي به خيرا يخفف عنه الشغل ما يتقلش عليه مثلا يعمل معاه اي اي حاجه لكن دول كانوا اذا سمعوا اي شيء كان يصل الى سقفه ما كانش ياخد حاجه منه كده ولا بتاع إنك لست ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه فقال له أنت عتيق مع أنه جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إداه يخدمه قال له أنت عتيق وقام راجع أبو الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقص عليه إيه الحكاية قال له والله أنا دخلت بالعبد ده فامرأتي بقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصي بخيرا فقالت إيه اعتقه فأنا اعتقته كان ماذا كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذه المرأة والله العظيم احنا في أمس الحاجة للنساء كامرأة أبي الهيثم احنا لو نساؤنا زي امرأة أبي الهيثم والله لكنا غزونا العالم غزونا العالم لو عندنا نساء مثل هذه ولو كنا النساء كمثل هذا لفضلت النساء على الرجال فما التذكير فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع بقى القصة علق قائلا ما لا، ق- ق- قال صلى الله عليه وسلم ما من وال إلا وله بطانتان بطانة تحضه على الخير وبطانة لا تألوه خبالا ومن وقي بطانة السوء فقد وقي عايز يقول لأبي الهيثم نعم البطانة بطانتك امرأتك هذه نعم المرأة ليه؟ لأنها أوصته بقبة ما يمكن أن يفعله المرء من الوساط بالخير أنه لم يخفف عنه فقط إنما أعتقه عندما قالت له لست ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه فقال له أنت عتيق صلى الله عليه وسلم وبارك على أندى العالمين عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم